بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا اللهم صل على من أيقظ الله به قلوبنا اللهم صل على الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني وأخواتي في الله الليلة النهاردة احنا بنصور من مكان أول مرة نصور منه النهاردة احنا بنصور من مكان يا جماعة احنا ممكن هنعيش في أي مكان بنصور فيه أو في أي مكان احنا عايشين فيه هنعيش سنتين ثلاثة عشرة عشرين ثلاثين إنما المكان اللي بنصور منه دلوقتي هنعيش فيه قهريا وجبريا شئنا أو أبينا رضينا أو مرضناش حبينا ده أو ما حبيناهوش هنعيش فيه اليوم القيامة مش معقولة يا جماعة المكان ده ما نجيش فيه وما نقعدش فيه وما نصورش فيه وما نعيش فيه وما نستعدش للحظة اللي هنيجي غصب عننا كلنا فيه احنا النهاردة بنصور من العالم الآخر انا الليلة بكلمكم مش من استوديو ولا من مكان بنصور فيه انا الليلة بكلمكم من المقابر كل اللي حوالينا الوقت دول ميتين كل اللي حوالينا الوقت يا اما قبر مفتوح زي ده اهو محدش عارف مين اللي هيتقفل عليه وهيتقفل عليه امتى ويا ترى اللي هيتقفل عليه القبر ده هيتقفل عليه بكره بعده ويا ترى اللي هيتقفل عليه القبر ده الوقت بيجري وفرحان ولا بيستعد للحظه اللي هيدخل فيها هنا وممكن يعيش هنا 10000 20000 سنه لحد يوم القيامه يا اخوانا احنا لازم نفوق يا اخوانا المكان ده لو ما فوقناش فيه مش هنفوق المكان ده لو قلوبنا ما استيقظتش فيه مش هنستيقظ المقابر اللي احنا فيها دي المكان الوحيد من الاخره اللي موجود على وجه الارض احنا الوقت كل اللي حوالينا دول اوعوا تفتكروا انهم ميتين مش حاسين يا جماعة كل قبر الوقت مقفول حوالينا اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار اما واحد لو خيرناه ما بين اللي هو فيه من النعيم وبين الدنيا واللي فيها يقول لا انا عايز افضل هنا واما واحد الوقت بيستغيث وبيتوسل وبيقول رب ارجعون رب ارجعون كما قال ابن كثير يظل يقولها الى يوم القيامة يظل يتوسل ان ربنا يخرجه من السجن اللي هيفضل فيه اليوم القيامة ده الى يوم القيامة يا اخواني في الله احنا لازم نفوق عشان كده احنا بنصور النهاردة من المقابر مش بنصور من المقابر عشان نخوف الناس عشان نقلق الناس عشان نشد على الناس لا والله ده عشان رحمة بالناس ده عشان قلوبنا اللي الدنيا وال- والشهوات والفتن أستها في علاقتها بالله عشان تلين القلوب ديت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه المنظر ده اهو منظر القبر اللي مفتوح ده اهو منظر القبر اللي مقفول ده اهو منظر القبر اللي مقفول ده اهوت والله الله اعلم اللي جواه الوقت عامل ايه يا جماعه اللي حوالينا الوقت ممكن يكونوا سامعيننا او فيهم ناس سامعانا ممكن يكون فيهم ناس بتتمنى الوقت ليله واحده تعبد ربنا فيها الليله دي لسه قدامنا اهو الليله ديت لسه معانا اهوت الليله دي لو دخلنا هنا واتقفل علينا هنتمنى ان ذهب الارض كله نفتدي بيه ونرجع ليله ونرجع ساعة الوقت احنا لسه معانا العمر ولسه معانا الأيام اللي حوالينا الوقت ممكن يكونوا بيقولوا يا بختكم يا بختكم على الفرصة اللي انتوا فيها يا بختكم على العمر اللي لسه قدامكم يا بختكم لو لسه لكم ساعة واحدة تعيشوا فيها في الدنيا لازم نقدر قيمة عمرنا لازم نقدر قيمة أيامنا لازم نقدر قيمة أيامنا عشان كده يا إخواني في الله احنا بنصور من هنا النهاردة يعني المكان اللي احنا فيه ده هم نظرتنا يفهموا كل حاجة العالم الآخر أنا الوقت في العالم الآخر أنا الوقت عايش وسط ناس يا منعمين يا معذبين أنا الوقت عايش وسط ناس الله أعلم الله أعلم بيفكروا في إيه الله أعلم أحوالهم إيه ولكن يا جماعة وإحنا في المكان الوحيد من الأخرة اللي موجود على وجه الأرض اللي احنا هاجرينه وربنا قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لحد ما جيتوا هنا لحد ما جيتي لحد ما جيت لحد ما بصيت على القبر المفتوح والقبر المقفول والتراب التراب ده هو يا جماعة التراب ده كانوا بني ادمين التراب ده كان بني ادمين يا جماعه ده كان ممكن عين اجمل بنت في المنصوره من 40 سنه ده كان ممكن ايد او او عضلات او كتف اقوى شاب في المنصوره من 50 سنه والوقت بقى ايه الوقت بقى شويه تراب تزوره الرياح الوقت بقى شويه تراب بنغسل ايدنا منه بعد ما نمسكه في ايدينا كانوا دول اجساد عايشين زينا بيتكلموا زينا بينطقوا زينا بيحلموا زينا عندهم طموحات زينا عندهم امال زينا وفي النهاية حصل ايه اخواني في الله القبر المفتوح ده المنظر اللي احنا بدأنا بيه القبر ده هيتقفل على مين والقبر ده لما يتقفل هيحصل فيه ايه احنا الوقت في مقابر مسلمين مش في مقابر غير مسلمين انا معايا حديث من اخطر ما يكون حديث موجود له اصل في صحيح البخاري والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه سيدنا ابو هريرة الحديث انا معنونه عندنا في حياتي ماذا يحدث في مقابر المسلمين المقابر اللي احنا فيها انا مش هقول حديث البراء بن عازب الوقتي حديث ان, إن كان مؤمنا وان كان كافرا وفاجرا لا انا مش هقول حديث اللي هيقول ها ها لا ادري انا مش عارف يا مين ربي ومين نبيي وما ديني والعياذ بالله انا هقول حديث للي بيحصل هنا من النعيم ومن العذاب لمقابر المسلمين حديث ابو هريرة ولكن قبل ما ابدا يا اخوانا الحقيقة كلها هنا بتتعرف بنظرتين بنظرتين هتبصهم هنا هتعرف كل حاجة وهتضحك ملو قلبك على الناس اللي بتجري بره ده جري الوحوش على الدنيا كل ما اجي هنا احس ان انا هموت على روحي من الضحك على الناس اللي بتجري على الدنيا بره وبتقتتل على الدنيا بره وبتضيع اعمارها الغالية جدا جدا اللي كل اللي حوالينا الالوف المؤلفة يا جماعة المقابر مش فاضية ده الوف مؤلفة مالية حوالينا دلوقتي كانوا ناس زينا والوقت بقوا من اهل القبور الله اعلم هم في ايه القبور مش فاضية احنا قاعدين وسط ناس يوم من الايام هنبقى زيهم غصب عننا بص لما تيجي المقابر هنا لما تيجي المقابر هنا وتتدبر بص بصه لفوق شايف السماء شايف فوق السماء فوق السماوات عرش الملك الله الباقي الأول الآخر الذي لا يموت الحي القيوم اللي قبل ما احنا نتخلق وقبل السماوات دي ما تبقى موجودة وقبل الأرض ما تبقى موجودة الله سبحانه وتعالى الله الباقي هتعرف مين هو الملك وبص حواليك ده كان راجل ملياردير وده كان مليونير ودي كانت واحدة جمالها فاتنا به الدنيا كلها والقبر ده كان شاب بيطمح لحد ما مات فجأة والقبر دوت كان واحدة يعني نفسها في أحلام وطموحات وماتت فجأة والقبر ده والقبر ده هتعرف كلهم بقوا تراب كلهم بقوا تراب بص فوق تعرف مين الملك وبص تحت تعرف قد ايه احنا عبيد وقد ايه هنبقى تراب في يوم من الايام الا اللي هينال الشهادة وربنا يقبلها هيحرم جسده على النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع معايا بقلبك بقى الحديث ده اسمع معايا بقلبك الحديث ده وهنحاول الوقت يا جماعة ان احنا نبص في المقابر ديت على قبور شباب على قبور بقى لها 100 سنة ولا 50 سنة ما حدش بص لها ولا حد فتحها لحد ما بقى منظرها خرابة على قبور مفتوحة هتتقفل على مين على قبور مقفولة جديدة الله اعلم اصحابها بيعملوا ايه الوقت ولسه بيتحاسبوا ازاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابو هريره ان الميت زي كل اللي حوالينا دول واللي احنا نبقى منهم ان يقين عشان كده ربنا بيقول الذي خلق الموت والحياة طب يا رب الحياة قبل الموت الواحد بيعيش وبعد كده يموت لا اصل اي حاجة في الحياة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش ممكن تخلف وممكن ما تخلفش ممكن تختنى وممكن ما تختناش انما مش ممكن تموت وممكن ما تموتش مش ممكن تيجي هنا وممكن ما تجيش مفيش ده قدر وكان أمر الله قدرا مقدورا إن الميت إذا يقين إذا وضع في قبره لما بنيجي هنا وماشيين ورا جنازة ونبدأ نفتح للميت ونحطه هنا وبعد كده نبدأ نقفل طوبة ورا طوبة وبعد الطوب اسمنت والاسمنت نرش عليه طبقة تانية هو الميت مش هيهرب ولكن هو ده قدر ربنا إذا وضع في قبره فإنه يسمع خف نعالهم إذا ولوا مدبرين والناس خلاص دفنته وماشية خفق النعال يا رسول الله النعال بتخفق ده النعال جلد على تراب يا رسول الله ملهاش صوت ده هو اللي قلبه بيخفق ده هو اللي قلبه بيرتجف ده هو اللي جوه بيرتجف الرسول عليه الصلاه والسلام بيبين لك في الحديث ده مشاعر الميت وهو جوه قبره وهو حاسس ان الدنيا كلها بتسيبه والاحباب بيسيبوه بقى لوحده ما حدش له انيس غير عمله ما حدش له انيس غير اللي قدمه يدخل بيه لما جيت مع اخواني هنا وياما بفضل الله باجي مع الشباب ومع اخواني هنا نبدا نشوف مستقبلنا ونشوف هنفرش قبرنا من الوقت ايه السؤال اللي دايما لما بنتفرج في الشوارع واقول لهم في الاخر خرجتوا بايه الكلمه اللي دايما بيقولوها خرجنا بكلمه هندخل هنا بايه هنس... احنا استعدينا بايه للمكان ده اهو اللي ممكن نعيش فيه اليوم اللي ما هو نعيش فيه فعلا ليوم القيامة ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع خفقا عليهم وفي صحيح البخاري قرع نعالهم قرع ازاي يا رسول الله ده القرع ده اجنه حديد وبتضرب على حديد فبتقرع الاذان انما يا رسول الله ده احنا احذيتنا دي جلد وماشيه على تراب فين صوت القرع القرع في قلب الميت القرع في مشاعر الميت قلبه ب- كأن حاجة حديد وبتضرب على قلبه من شدة الفزع سايبيني لوحدي فين ماشيين ورايحين فين خلوكم معايا طب لو فضلنا معاك هنعمل لك ايه ما عدناش نقدر نعمل لك حاجة ما عدناش نقدر نقدم لك اي حاجة ما عادش حاجة الوقت معاك غير عملك سواء الصالح او السيء ايه اللي انت عملتيه عشان تدخلي القبر ده اهو القبر المفتوح ده اهو ايه اللي انت عملتيه تدخليه عشان يوم ما يولوا عنك مدبرين وده هيحصل ما تسمعيش القرع ولا الخفق تبقي مطمئنة بالله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين فإن كان فإن كان مؤمنا وإن كان كافرا كافرا هنا حماد بن سلمة بيقول ده من أهل القبلة يعني كفر بنعمة الله كفر وجحد نعم ربنا إنما ده من أهل القبلة ده كان اسمه مسلم في البطاقة زي ما هنشوف الوقت ولكن للأسف الشديد كان بيقولها بلسانه وقلبه مش موقن بيها تعالوا يا جماعة نقف في مكان تاني في المقابر الخطيرة دي في المكان العظيم اللي احنا فيه ده تعالوا يا جماعة ناخد كذا مكان كده في المقابر دهيت ونبدأ نعيش مع حديث أبو هريرة كلمة كلمة ونشوف مستقبلنا ونشوف اللي بيحصل في مقابر المسلمين وبعد كده نقرر احنا هنعمل ايه تعالوا يا جماعة مع بعض نتجول في المقابر مع بعض قال تعالى ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر التكاثر في الأموال وفي الأولاد وفي العربيات وفي العمارات حتى زرتم المقابر لحد ما جيتوا هنا لحد ما زرت المقابر لحد ما قررت انك تقف مع المكان ده أهو، ساعتها جاءت اليقظة يا اخوان احنا دلوقتي بنحاول نستيقظ احنا دلوقتي في مكان تاني من المقابر واحنا مع مشهد من اخطر المشاهد اللي في حديث ابي هريرة والنبي عليه الصلاة والسلام بيوصف مشهد باهر الوقت واحنا بنسمعه ورايا اهو قبرين مفتوحين الله اعلم هيتقفلوا على مين وقبرين مقفولين الله اعلم احوالهم ايه الله اعلم اللي فيهم الوقت احوالهم ايه الله أعلم نفسهم في إيه إخواني في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الحديث فإن كان مؤمنا لو كانت مشغولة بالأعمال الصالحة لو كان مشغول بطاعة ربنا لو كان كل همه إزاي يوصل لربنا مش قضيته الدنيا مش جري وحوش على الدنيا قضيته الرغبة إلى الله الرغبة في رضا الله من طلاب الآخرة فإن كان مؤمنا اسمعي بقى الوصف الرهيب ده كانت الصلاة عند رأسه أول ما يدخل في القبر ده هو يتقفل عليه تيجي الصلاة كده تقف عند رأسه كأنها حارس حارس شديد الصلاة الصلاة مين اللي بيحافظ فينا على تكبيرة الإحرام مين اللي بيحافظ فينا على ولو نص ساعة قبل الفجر قيام ليل مين اللي بيحسن وعنده خشوع في الفرائض مش سرحان ما هوش عارف صلى ثلاث ركعات ولا اربع ركعات مين اللي اول ما ربنا بيقول الله اكبر في النداء الله اكبر من كل حاجة بيقطع كل شيء ويحافظ على تكبيرة الاحرام مين اللي بيحافظ على النوافل صليت الضحى النهاردة وترت قبل ما تنام امبارح يا اخوانا حالنا مع الصلاة كانت الصلاة عند رأسه مشهد رهيب تيجي الصلاة كده من عند راسه ها وكان الصيام عن يمينه يوم الصيام يجي كده من الناحيه اليمين ويقف من الناحيه اليمين ايه ده المشهد اصبر وانت هتعرف المشهد ده بيوصف ايه بيوصف حاله خطيره لو عرفناها يا جماعه مش هنضيع ساعه في غير العبادات اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قالها لنا وكان الصيام عن يمينه مين صام 13 و14 و15 شهر العربي اللي احنا فيه ده مين يا جماعة مين يا اخواننا بيحافظ على اثنين وخميس او اثنين او خميس مين محافظ بجانب رمضان على الصيام النوافل وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله كم واحد فينا بيطلع الزكاة اللي يدي 50 جنيه للفقير ده و50 جنيه للفقير ده وبعد كده يقول لك ما دي الزكاة وبدل ربنا حقه لا فين الزكاة الفريضة وكان فعل الخيرات من الصلاة والصدقة والإحسان إلى الناس عند رجليه يبقى الراجل بقى محاط الأربع إحاطات من كل جهة إيه ده الموقف ده ليه وبيعملوا كده ليه شوفي بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه فيؤتى من عند رأسه مين اللي يجيله ملائكة العذاب ملائكة العذاب عايزة منه ايه هو ده مش مؤمن يا اخوانا ما هو ده المفهوم اللي احنا بنصححه دلوقتي من وسط مقابر المسلمين يا اخوانا ممكن يكون واحد يعني كافر ونايم في قبره بشر بالنار وهينام ليوم القيامة ولن يعذب في قبره عشان كده يوم القيامة يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هو كان نايم في القبر وممكن واحد مسلم ولكن عمل أسباب عذاب القبر عمل حاجة من أسباب عذاب القبر فبيتعذب في قبره يعني عذاب القبر ده له أسباب لازم ناخد بالنا منها فيؤتى من عند رأسه يجي ملائكة العذاب بسبب معاصي عملها في دنيته تستوجب عليه العذاب في قبره فتيجي ملائكة العذاب فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ممنوع حد يعدي من هنا قال لا تخيلوا لو المشهد ده حصل الوقت جوه ما قبلي مدخل الصلاة تقف كراوات زي حارس شديد ممنوع حد يعدي فيؤتى من عن يمينه ملائكة العذاب تيجي من عن يمينه عشان تعذبه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ممنوع حد يدخل من هنا ايه ده فعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ده فعلا امل يا جماعه العبادات من اعظم اسباب النجاه من عذاب القبر العبادات اللي احنا مفرطين فيها ثم يؤتى من عن يساره فتقول الزكاه ما قبلي مدخل قال لا ما عادش غير من بين رجليه فيؤتى من بين رجليه فيقول فعل الخيرات من الصلاة والصدقة والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل محصن من الجهات الأربعة بإيه؟ بأعمال الخير بصلاة بقيام الليل بصلاة الفرائض بالنوافل بالسنن الرواتب بركعتين الضحى بصيام الاثنين والخميس بعبادة ربنا بجلسات الذكر بجلسة الضحى بالجلوس للذكر ما بين المغرب والعشاء بتلاوة القرآن بورد القرآن الثابت يا اخوانا العبادة يا اخوانا العبادة هي سر الأمل العبادة هي اللي بتحمي من عذاب القبر هنا كم واحد في القبور اللي حوالينا عشرات الألاف من القبور اللي حوالينا دخل هنا مع العبادات دي وربنا رحمه ونجاه من عذاب القبر بسببها وكم واحد يا عيني هيبقى الحالة الثانية اللي هنتكلم عنها دلوقتي واحنا بنتجول في المقابر واحنا بنعمل جولة ما بين الاماكن اللي في المقابر هنا عشان نفوق حتى زرتم المقابر ده شعار الحملة بتاعتنا ده ايه اللي احنا بنصور فيها تصوير حي ف العبادات داير ما يدور حواليه فيقال له اجلس خلاص الوقت بقى تيجي ملائكه الملائكه بتاعت العذاب مشت وجت ملائكه السؤال والحساب ملائكه العذاب عدت دي ملائكه السؤال والحساب فيقال له اجلس ده جوه الكلام ده اه طب جوه الكلام ده فين انا مش شايف حاجه يا عم احنا بنفتح القبور ما بنلاقيش حاجه بنلاقي ناس ميته وجثث متعفنه وناس بقت تراب ما بنشوفش الكلام ده وهو انا دلوقتي لو في عربيه ومعايا الريموت بتاعها بقوم ضاغط على زرار العربيه تفتح فتحت ولا لا فتحت قال لا يبقى بالتاكيد في حاجه طلعت فتحتها ولا لا اه بالتاكيد طب انت شفتها لا ما شفتهاش مش كل حاجه ما شفتهاش يبقى مش موجوده انا دلوقتي معايا راديو فتحت اذاعه القران الكريم قال لا هو القران كان فين وبعد كده قلبتها بقت الشباب والرياضه جابت ماتش كوره لا هو ماتش الكوره كان فين هو يقينا موجود صح والا انت سمعته ازاي بس انت ما كنت سامعه مش كل حاجه ما انت سامعها ما هيش موجوده يا اخوانا النعيم اللي موجود في المكان ده اعظم من اي نعيم موجود على وجه الارض والعذاب اللي موجود في المكان ده اعظم من اي عذاب على وجه الارض يا اخواني عايزين نفوق ماذا يحدث تحت الارض ماذا يحدث في هذه القبور والله العظيم يا اخواني لو ربنا كشف ليكي وكشف ليك القبور دي واللي بيحصل فيها والله العظيم لولا الا تدافنوا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا الا تدافنوا ما كانش حد دفن حد ولا كان حد رضى انه يتدفن بعد ما يموت ووصى انه ما يتدفنش لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر يا اخوانا لو شفنا النعيم اللي هنا هنزهد في الدنيا واللي فيها وهنقطع سجاجيد الصلاة من العبادة ولو شفنا العذاب اللي هنا هنزهد في الدنيا واللي فيها وهنقطع سجاجيد الصلاة من العبادة فيقال له اجلس فيجلس فيقال له فيجلس وقد مثلت الشمس إلى الغروب يعني هو جوه القبر مش شايف قبر يا جماعة ده جوه في حياة تانية هو بيجلس كأن بالظبط كده جبتك ها آه والشمس بدأت تغيب ده المنظر اللي كل واحد مننا هيدخل القبر عليه ده المنظر ده كأن الشمس بتغيب اشمعنى الساعة دي واشمعنى الساعة دي اللي بتبان ليها والله أعلم بقى الليلة اللي جاية بعد كده خير ليلة في حياته ولا شر ليلة في حياته وقد دنت الشمس إلى الغروب فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم خد بالك انت كنت عايش في أرض مسلمين وكان الارض فيها اسلام هذا الرجل هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه ها انت قولك في ايه نبي ولا مش نبي وبتشهد عليه بايه بتشهد عليه ما هو مفيش شاهد ما شافش حاجه شهاده دي انت كنت متبع سنته ولا لا انت كنت ماشي وراه ولا لا عشان كده يا جماعه هنا السؤال مش من ربك ما دينك من نبيك السؤال هنا اصل ده مسلم السؤال هنا انت مشيت ورا محمد ولا لا انت اتبعت سنه محمد ولا لا انت مشيت ورا امهات المؤمنين ولا لا سؤال خطير جدا لازم نعد اجابته من الوقت السؤال ده هيتسال لنا ماذا تشهدين على محمد ماذا تشهد على محمد عليه الصلاة والسلام مش شهادة ما شافش واحد ما شافش حاجة شهادة عملية لواحد وواحدة مشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه أنا عايز قلبك يبقى جوه القبر المفتوح ده هو أنا عايز قلبك يبقى جوه القبر المقفول ده هو مش معايا أنا عايزكم يا جماعة تعيشوا إن الكلام ده حصل جوه يقين يقين جوه ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول دعوني حتى أصلي سيبوني أصلص لو مؤمن بقى سيبوني بس أستجمع قلبي يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف مشاعر مهولة للي سكن جوه القبر وهو بيقول إنه يسمع قرع نعالهم آه بيوصف خفقان القلب والفزع والناس كلها ماشيه وسايباك لوحدك وهو النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اه فيؤتى من عن يمينه ومن عن شماله ومن عن يساره ومن عند راسه الفزع اللي في القلب ملائكه العذاب جايه طب انا اعمل ايه بعد كده فتقول الصلاه ما قبلي مدخل ويقول الصيام ما قبلي مدخل وتقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل وتقول الزكاه ما قبلي مدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الأمن والفرحة اللي هتبقى في قلبك لما تلاقي العبادات حصن حواليك من كل ناحية شوفوا المشاعر الرهيبة بعد كده يقال له اجلس يجلس أرأيتك هذا أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ها تشهد على محمد عليه الصلاة والسلام بإيه فيقول دعوني حتى أصلي برضو الآن برضو الموقف مهيب فيقولون إنك ستفعل عايز تصلي صلي بس مش الوقت ولكن أجب أرأيتك هذا الذي الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه رد السؤال ده فيقول محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا رسول الله حقا جاء بالحق من عند الله فيشهد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ساعتها بيحصل ايه فيقال له على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله الف مبروك ألف مبروك أنت راجل عشت على اليقين ومت على اليقين وتبعث على اليقين ثم يفتح له باب إلى الجنة يا إخواننا المنظر اللي أنتم شايفينه ده ملوش دعوه باللي جوه بالنسبه لقبور المؤمنين باب للجنه يشوف طيور الجنه ويسمع الحان الجنه ويشوف قصور الجنه ويشوف نعيم الجنه ويشوف ابواب الجنه ويشوف ارائك الجنه ويشوف اساور الذهب بتاعت الجنه ويشوف بلكونه القصر بتاعه في الجنه ويشوف شواطئ الجنه ويشوف شلالات الجنه ويشوف انهار الجنه المبهره لانواع واشكال والوان قصص يا اخوانا يشوف الجنات وانواع الجنات والوانها واشكالها يفتح له باب الى الجنه وكل يوم بيشوف الجنه مرتين كل مره يشوف مشهد من جنته غير المشهد اللي قبله كان ربنا سبحانه وتعالى بيشوقه ويشوقه ويفرحه ثم يفتح له باب الى الجنه فيقال هذا مقامك في الجنه وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا فرح النبي عليه الصلاة والسلام مركز هنا يا جماعة على مشاعر قلبه وهو جوه القبر احنا بره قاعدين نعيط عليه وهو جوه هيطير من الفرح خلاص دنيا انا ما عدتش عايز دنيا الحمد لله يا رب الحمد لله انك هدتني للعباده وهدتني للصلاه وهدتني للقيام وهدتني للذكر وهدتني للقران ما عدتش عايز حاجه من الدنيا بتاعتكم اول ما يتفتح له باب في الجنه انا يا رب انا ليا ده يا رب انت قعدت لي ده يا رب ده انا يا رب لو اعرف كده كنت موتت نفسي من العباده ليل نهار ثم يفتح له باب الى النار الله باب للنار ليه تخيلوا النار بقى وبعد ما شاف الجنه يعني شاف الجنة وبعد كده شوف النار شاف الجنة ونعيمها وبعد كده باب النار ايه ده ما هذا فيقال هذا كان مقامك في النار وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد فرحة وسرورا يعني ايه وما أعد الله لك فيها يا جماعة كل واحد مننا أنا وانت وانتي كلنا وكل اللي معانا الوقت في المقابر كل واحد مننا يا جماعة ربنا عمل له مكانين موجودين حالا اهو مكان في الجنة بكل النعيم اللي فيه ومكان في النار بكل العذاب اللي فيه زنزانة مكتوب عليها اسمه في جهنم وقصر مكتوب عليه اسمه في الجنة من قبل ما يتخلق وربنا عامل ده وعامل ده لو أطاع له ده لو عصى له ده موقف رهيب عشان كده ربنا بيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ليه جنة بسبب عمله وجنة كان مكتوب عليها اسم واحد تاني ولكن عمل معاصي وراح جهنم فهو ورث الجنة بتاعت التاني فتخيلوا يا جماعة تخيلوا يا اخواني احنا في موقف رهيب يا جماعة انت دلوقتي في قصر في الجنة باسمك وزنزانة في جهنم باسمك انت دلوقتي في روضة في الجنة باسمك و- و- وزنزانة والعياذ بالله أحاط بهم سرادقها تخيل كورة جهنم دي عاملة زي كورة كده وحواليها سرادق يعني حواليها زي ممر وطرقة يعني مش سور واحد ده كذا سور ورا بعض وجوه الناس بتتعذب والعياذ بالله هنا مكان باسمنا وهنا مكان باسمنا يا ترى هيبقى نصيبنا ايه فيها جايين هنا عشان نبقى من أهل الجنة وإن كان فيقال هذا كان مقامك في النار وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله فيزداد فق غبطة وسرورا فرح أفراح جوه القبور أفراح ثم يفسح له مد ثم يفسح له سبعون ذراعا وفي رواية مد بصري يعني ايه اوعى تفتكروا ان القبر اللي متر في نص متر ده ولا متر مترين في نص متر ده يا جماعة لا لا لا يا اخوانا ولا يعرفوا الكلام ده اهل النعيم المنظر اللي من بره المنظر الغريب ده هو المنظر القاتم ده هو ملوش دعوة بالحقيقة اللي جوه في قبور المؤمنين يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينار عليه قبره القصر بقى قصر كبير وواسع وبعد كده النجف واللمض والانوار والاضاءات والكشافات بالوانها واشكالها من اضاءات الجنه بقى من اضاءات الجنه وجالير الجنه و- و- و- وتحف الجنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويضاء وينار له فيه ويعود جسده كما بدأ يرجع الجسم تراب تاني يرجع بقى جمال الملامح والشكل والعضلات وتبدأ الرموش تقع والحواجب تقع والاسنان تقع والخدود تنتفخ وبعد كده تنفجر وال وال والصدر ي- ي- يتفجر والجسم كله والبطن تنتفخ وتتعفن ويصيب الخضار بتاع العفن البطن والفرج وبعد كده تنفجر كل هذه الأشياء والودن تبدأ المخ يسيل من الودان على جانبي الميت ويبدأ الشعر يقع ويبدأ الجلد يقشر والضوافر تقع ويبدأ العروق تنتفخ وتبرز من تحت الجلد ويبقى المنظر رهيب وبعد كده الدود يجي ويبدأ يلتهم ليل نهار لحد ما يخلص الجسم ويخليه كله تراب بعد كده الدود يموت بعد كده يبقى هيكل عظمي يفضل يتحول واحدة واحدة على مدى 25 سنة لحد ما يبقى شوية شوية بيسموها ايه عندنا كان في الطب الشرعي يقول لك brittle- brittle bone شوية عظم كده هش كده متكسر وبعد كده تفتح بعد 25 سنة ما عادش في حاجة ما عادش في حاجة ما عادش خلاص خلص راح فين شوية التراب اللي احنا واقفين عليهم دلوقتي دول هم دول خلاص راح و ويعني وبعد كده هيبقى المؤمن ايه بقى هو ده يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال وذلك الذي قال الله عنه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة في القبر هنا اهو ويثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ثبتم ساعة السؤال وفازوا نجحم يا ترى يا جماعة احنا هنبقى من دول ولا مش هنبقى من دول المكان اللي احنا جايينه هنا ده مش جايين عشان نخوف الناس احنا جايين هنا عشان هي دي الحقيقة هو ده المكان اللي هنكتشف فيه الحقيقة ومش هنفوق غير لو جينا هنا لازم كلنا نيجي هنا ونزور المقابر ونقعد ساعة ونقعد ساعتين ونسمع دروس عن الموت هنا نكون محملينها على الموبايل او نجيب كتاب عن الموت ون- و- ونقرأ هنا ونبدأ نتدبر ونفكر كلنا يا ترى هنخرج من هنا بايه
شهادات كشكي.
المستشرقين الشاعر الروسي للنبي الشهير العظيم قصائد وسورة سميث من كتاب محمد والمحمدية لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
تعالوا يا جماعة تعالوا واحنا بنحاول نتعظ بأكبر قدر ممكن من المكان ده تعالوا نحاول ندخل القبر مفتوح تعالوا من الوقت مش بس نبص على القبر من بره تعالوا نحاول ندخل القبر ده هو ندخل القبر ده هو ونفكر كده يعني انا احاول الوقت ادخله يعني يعني ممكن الواحد قبل كده ما جرؤش انه يعمل حاجه زي دي ولكن الوقت واحنا بنحاول نوعظ قبورنا على قلوبنا على قد ما نقدر هحاول ادخل القبر ده وافكر من جواه كده يا ترى مشاعر الواحد وهو جوه هتبقى ايه تعالوا نحاول ندخله كده يا جماعة يعني طبعا يعني مهما الإنسان وصف محدش هيقدر يحس يعني ايه هو جوه قبر الا لما يدخل جوه قبر الا لما يدخل جوه القبر ويبدا يحس من جواه يا جماعه المكان اللي انا فيه ده في يوم من الايام كلنا هندخل فيه هي دي الحقيقه الحقيقه اللي الكل بيهرب منها ان الكل هيموت الغني هيموت والفقير هيموت المرأة هتموت والراجل هيموت الصغير هيموت والكبير هيموت السليم هيموت والمريض هيموت اللي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هيموت واللي عمل كل المعاصي جهارا نهارا هيموت العفيفة اللي مشت ورا أمهات المؤمنين هتدخل هنا والمتبرجة الكاسية العارية هتدخل هنا اللي نصر شريعة ربنا هيدخل هنا والعلماني اللي حارب شريعة ربنا برضه هيدخل هنا يا اخوانا هي دي الحقيقة اللي الكل بيهرب منها وفي لحظة من اللحظات كل القبور دي كل أهلها هيبعثوا في لحظة واحدة والروح هتنفخ في التراب اللي هيتجمع من كل مكان في لحظة واحدة والكل هيقوم من هنا حافي عاري في لحظة من اللحظات كل القبور ده هتتفتح إذا بعثر ما في القبور وكل اللي فيها هيطلعوا الكل حافي عاري الكل الملك الملوك الأمراء الحكام المليارديرات الجميع هيطلع من تحت هنا حافي عاري عشان يقف بين ايدين ربنا أنا يا جماعة يعني وأنا هنا يعني الواحد فاكر في يوم من الأيام كنا الساعة 2 بالليل وبعض إخواني كانوا جايين المقابر هنا يتدبروا فيها يعني كان أحد إخواني ينزل يعمل جولة كده ويدعو الشباب الغير ملتزم واللي يجي معاه ويقبل معاه يجيبه هنا الساعة 2 بالليل يتدبروا في الموت والمقابر تبقى موعظة في الأول لقيت أخ من إخواني بيتصل بيا وبيقول لي الحقنا تعالى حالا اهو في المقابر يا ابني مقابر مين الساعة 2 بالليل قال لي تعالى حالا اهوت أنا هبعت لك عربية تيجي تاخدك فعلا أحد إخواني جه خدني وجيت هنا والله العظيم يا جماعة أنا شفت منظر تقشعر له القلوب شجرة طلع من قبر صاحبه كان لسه مدفون فيه صاحبه كان لسه مدفون فيه والشجرة طالعة من القبر يعني جدر الشجرة جوه القبر الشجرة ولعت نار النار مش من فوق الشجرة كلها سليمة النار جاية من تحت الأرض بدأوا يحفروا في الأرض كل ما يحفروا يلاقوا النار جاية من تحت والله ما من فوق النار جاية من تحت ومنظر الجمر اللي جدر الشجرة بقى مولع فيه منظر يرعب يعني جمر جمر الجمر متوهج وقاعد يطلع من تحت الارض الجمر جاي من تحت الارض مش جاي من فوق وقاعد يطلع واحده واحده شويه على ما بدا ياكل في ساق الشجره اللي باينه فوق الارض بدانا نبص ايه المنظر المرعب ده انا رحت بعدها بيومين نفس المكان ده في المقابر اللي انا واقف فيها ده المشهد ده حصل في المقابر اللي احنا بنصور فيها هنا جيت بعد يومين لقيت الشجرة كلها بقت شوية رماد شوية رماد مرميين كده والشجرة كلها اتفنت ها وال- الا جزع صغير كده كان مرمي فوق آه، قبر من القبور ولقيت القبر بتاع اللي كان لسه مدفون ده اتفتح لان الشجره كان جذرها طالع منه يعني الجذر اللي بدا النار منه ده كان خارج من جوه قبر من القبور وصورناه وصورنا الموضوع والشجره مولعه و و و والنار ملتهبه ونزلناه على النت ولكن يعني يمكن شفقه بالناس برضه سحبنا الفيديو بعدها ولكن ده منظر انا شفته بعيني يعني ايه نار طالعه من تحت الارض نار بلا سبب وبلا اي آه، آه، يعني سبب من الاسباب المكان اللي احنا فيه ده يا جماعه يعني احنا مش عايزين نخاف منه لان احنا فهمنا الوقت يا روضه يا حفره من حفر النار يا قصر من قصور الجنه المذهله البديعه يا اما والعياذ بالله تابوت من الجمر مغلق على صاحبه الى ان تقوم الساعه عايزين نشوف مناظر المقابر الباقيه واحنا بنتكلم عن النص الثاني من الحديث بقى عن اللي كان مسلم بس في البطاقه عن اللي كان مسلم ولكن جاحد لنعم ربنا مش مهتم بالد- بالدين ما هوش ملتزم ما بيفكرش في الوقوف بين ايدين ربنا تعالوا يا جماعه نخرج من القبر اللي عامل زي بق الاسد المفتوح ده الله اعلم هيتقفل على مين والله اعلم هيتقفل امتى تعالوا نخرج ونشوف مكان تاني وقبر تاني نتكلم فيه عن النص التاني من الحديث ماذا يحدث في قبور المسلمين 1956 القبر ده صاحبه مدفون فيه من 1956 احنا دلوقتي 2013 يعني من كام سنة مدفون في المكان ده اهو احسبوا معايا كده يا جماعة حوالي 57 سنة تقريبا يعني والله اعلم 57 سنة يعني الراجل اللي هنا ده اهو بقاله ست عقود هنا بقاله ست عقود ميت ممكن يكون مات وهو عمره مش 60 سنة ممكن يكون مات وهو عنده 30 سنة أو 40 سنة ما كانش عارف إنه هيعيش 20 سنة فوق التراب وبقاله 60 سنة تحت التراب وهو ما هوش عارف هو كان هيعيش هنا قد إيه؟ والله أعلم ممكن كمان ألف سنة عايزين نتكلم عن النص التاني من الحديث بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا كافرا هنا يا جماعة قلنا أي كفر بنعم الله وجحد نعم الله الراجل ده مسلم حماد بن سلمة وده من أئمة السلف العظماء قال هذا كان من أهل القبلة هذا كان من أهل القبلة ولكن كان يقولها بلسانه بغير يقين من غير يقين قلبه ما عندوش يقين بالله قلبه ما عندوش يقين بلقاء الله يا رسول الله هيحصل له ايه ان كان كافرا هيحصل له ايه ذلك الفاجر اللي انشغل بالدنيا هيحصل له ايه فيؤتى من عند رأسه يجي له ملائكة العذاب من عند رأسه فلا يوجد شيء مفيش حد يدافع عنه مفيش عبادة عملها تقف تدافع عنه من العذاب مفيش أعمال صالحة عملها تدافع عنه من العذاب في- ثم يؤتى من عن من عن يمينه ده عمل معاصي كتير ملائكة العذاب أنواع يا جماعة على كل نوع من أنواع المعاصي ممكن يكون في ملائكة عذاب ثم يؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء كلمة تخلع القلب مجرد ان هو في القبر ويؤتى ده, ده, ده ما تنسيش ما تنسيش في الاول فانه يسمع قرعا عليهم ده هو مفزوع اصلا مفزوع ان بقى لوحده انتوا سايبيني لوحدي فين انتوا سايبيني ورايحين فين وبعد كده يلاقي يؤتى من عن من عند راس ملائكه العذاب جايه فزع على فزع وخوف على خوف فلا يوجد شيء ثم يؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء ثم يؤتى من ع- من عن يساره فلا يوجد شيء ثم يؤتى من عند رجليه فلا يوجد شيء ما عملش حاجة ما لبستش حجاب أمهات مؤمنين يقيها ما غضتش بصرها ما عبدتش ربنا سبحانه وتعالى ما صلتش الفرائض ما صمتش ما دعاش الى الله ما اجتهدتش في انكار المنكر ما عملش حاجة ما عندوش حاجة تحميه ما فيش اي حصن من الاعمال الصالحة فلا يوجد شيء ثم يقال له اجلس تيجي بقى ملائكة الحساب بقى اجلس فيجلس مرعوبا خائفا ده كمان ملائكة تلتين دول عايزين مني ايه ما بين فزع القبر لفزع ملائكة العذاب لفزع ملائكة الحساب فيجلس مرعوبا خائفا فيقولون له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم انت مش كنت عايش في ارض مسلمين اللي كان قبلكم بقى ال- النبي اللي كان في الارض اللي انت عايش فيها مش انت كنت مسلم مش كان مكتوب في البطاقه مسلم ارايتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه فلا يهدى إلى اسم سيد إلى اسم محمد عليه الصلاة والسلام فلا يهدى إلى اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أي رجل أي رجل خدوا بالكم يا جماعة الراجل ده كان مسلم الحديث الثاني اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصف فيه الكافر قال فيقال ها فيقول ها ها لا أدري ده الكافر إنما الراجل ده بيقول لهم أي رجل هو مش فاكر أنتوا بتتكلموا عن مين فيقولون له محمد الملائكة بتساعده الملائكة بتساعده وتقول له محمد لو انت مشعوف وخائف مش فاكر محمد مش فاكر محمد فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس كانوا بيقولوا مسلم قلت مسلم كانوا بيقولوا محمد عليه الصلاة والسلام كنت بقول عليه الصلاة والسلام كانوا بيقولوا ربنا عز وجل كنت بقول عز وجل إنما الكلام ده ما كانش له دعوه بقلبي ولا كانت دي أحلامي ولا كانت دي أهدافي ولا فكرت في الجنة ولا فكرت في النار ولا زرت المقابر دي في يوم من الأيام ولا كنت عامل في اعتباري إن أنا هاجي هنا في يوم من الأيام ولا كنت هعرف إن أنا هبقى شوية تراب ولا كنت هعرف ان انا هبقى شوية تراب الايدي والارجل تدوس عليهم بعد كده ومحدش حاسس بيا فيقول سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس كان ديني كلام كنت كلامنج كبير كنت بتاع كلام وخلاص يا جماعة يا اخوانا لما الواحد بيدخل القبر ده اهو القبر اللي بقاله 60 سنة مقفول على صاحبه ده اهو القبر اللي الباب بتاعه شايفين منظر الباب يا جماعة شايفين منظر الخشب نفسه قديم قد ايه شايفين منظر الحديد بتاعه صدى وبقى قديم قد ايه انا شايف من جوه منظر انتوا مش شايفينه انا شايف سقف القبر السقف واقع والحديد بتاعه باين قبر يعني ده شكله بقاله سنين محدش جه هنا شكله بقاله سنين محدش هو ما كانش يتخيل ان محدش هيفتكره كانش يتخيل انه هيموت وهيتنسى وممكن محدش فاكر اسمه من احفاده او او او او سبحان الله العظيم يا اخواني في الله في ناس دينها كلام سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس اوعى دينك يبقى كلام اوعى تبقى كلامنجيه في الدين اوعي كل ما يتذكر ربنا والدين الواحد يقعد يقول اه يا عيني والله نفسي كل ده كلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول ساعة الميزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مش من يتكلم اللي اتكلم ليل نهار ده ملوش اي حاجة في القبر هيجي لك واحد هتلاقي شكله هتقولي له من انت فيقول انا عملك مش كلامك النهاردة اللي هيرافقك في قبرك عملك يوم القيامة هتقف بين ايدين ربنا نختم على افواههم عضو الكلام يسكت امال اللي يتكلم ايه تكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم اعضاء العمل والحركة اللي صلوا وصاموا او صعوا في معصية ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة الدين مش كلام اوعوا يا جماعه تتخدعوا بالكلام او الملتزم اللي جزاك الله خيرا يا اخي وسهلا يا اخوانا الدين افعال انت بتقوم الليل ولا لا انت محافظ على تكبيره الاحرام ولا لا انت بتصوم اثنين وخميس ولا لا انت بتبكي من تلاوه القران اخر مره بكيت من تلاوه القران امتى اخر مره ختمت المصحف امتى اخر مره امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر امتى اخر مره شفت متبرجه كلمتيها وذكرتيها بربنا امتى اخر مره عبدنا ربنا سبحانه وتعالى امتى فيقول سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس كلام في كلام وخلاص ولا كنت تعرف الموضوع خطير قد ايه فيقال على ذلك عشت على الشك ده هو عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله تخيلوا الكلمة دي وقعها على قلبه ايه تعالوا نشوف مشهد اخير في الحلقة ديت وسط المقابر اللي مليانة الاف المشاهد من بره من جوه مشاهد تخلع القلب ولكن ربنا ما ورهلناش ربنا عرفها لنا بس في القرآن والسنة تعالوا نشوف مشهد جديد نختم به الحديث الخطير ده حديث أبي هريرة رضي الله عنه إخواني في الله وإحنا في مشهد جديد مكان برضه متهدم و- وقبر مقفول على ميت وقبر لسه بالطوب الله أعلم هيتقفل على مين يعني بنكمل حديث أبو هريرة الخطير مع المسلم العاصي اللي بعد عن ربنا سبحانه وتعالى فيفتح ثم يفتح له باب إلى النار المؤمن فتح له باب إلى الجنة الأول شاف الجنة وبعد كده شاف النار ده هيشوف النار الأول يفتح له باب إلى النار فيقال هذا مقامك وما أعد الله لك فيها يا للفزع أنا والله العظيم يا إخواني لا أتخيل إنسان قلبه هيتحمل ده إزاي فيزداد حسرة وثبورا ثبور يعني نفسه إنه يدفني نفسه إنه يموت نفسه إنه يهلك ثم يفتح له باب إلى الجنة دي المرة الوحيدة اللي هيشوف فيها الجنة دي المرة الأولى والأخيرة اللي هيشوف فيها الجنة هيشوفها عشان يزداد قهر ويقال هذا كان مقامك في الجنة وما أعد الله لك فيها لو كنت أطعت الله فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه تخيلوا كسر الضلع ده من أشد أنواع الألم في الطب كسر الضلع فراكشن ريب من أشد أنواع الألم في الطب تخيل بقى لحد مضلوع من ناحيتين تتح- تت- تتحطم ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فذلك الذي قال الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ودي نهاية الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان في قبور معيشتها ضنك ان المعيشة الضنك دي في القبور ضنك مفيش بصيص امل مفيش بصيص نور مفيش بصيص راحة من العذاب اللي هو فيه والعياذ بالله يعني الوقت يا اخواني في الله احنا تناولنا حديث من الاحاديث الخطيرة احنا الوقت فعليا بدأنا في فعاليات اول اول دورة تربوية باذن الله سبحانه وتعالى في البرنامج بتاعنا اللي هي دورة حتى زرتم المقابر بترتيب ربنا جينا هنا في المقابر وبدأنا نصور الدورة دي لسه هتستمر ان شاء الله باذن الله لسه هنتكلم بقى بس هنروح لمقابر شرعية بقى هنروح لمقابر القبر ده ممكن ما تخافش لما تبص ليه انما القبر اللي مترين تحت الارض وبعد كده حفرة بالجنب وبتتردم قبر الشرع ده بقى ممكن نبقى نكمل بعد كده فيه ان شاء الله ونبدا نفكر هن... هنفكر في ايه لما تشوف قبر مفتوح لما تشوفي قبر مقفول تفكري في ايه لما تشوف التراب اللي ما بين المقابر تفكر في ايه وانت على باب المقابر تفتكر ايه وانت داخل وانت خارج تفتكر ايه نبدا يا جماعه لما تشوف الكفن لما تشوف الميت ايه يا جماعه اللي نفتكره التدبر ده له فن التدبر في المقابر ده علم التدبر في المقابر ده فن لازم نتعلمه يا جماعة لازم نستيقظ يا جماعة الدين بتاعنا مش هيفضل كلام مش هنفضل نتكلم وخلاص لازم نتحرك لازم تتحركي هننزل ان شاء الله مقابر ونتدبر فيها هنروح م- اماكن خلوية ونتدبر في خلق الله العظيم هنعمل معسكرات بإذن الله سبحانه وتعالى نعيش فيها مع الكلام ده وبإذن الله المقابر بالذات هنبدأ معسكر على الأرض مش بس هنصور من المقابر وننقل لكم الكلام هيبقى في معسكر إن شاء الله بإذن الله يومين ثلاثة يعني هيبقى في مسجد من المساجد أي حد عايز من مصر إن شاء الله يجي ونبدأ بقى أنا يعني وإخواني بقى بإذن الله سبحانه وتعالى من المربين نبدأ بقى نتناول القضية دي بالتفصيل ونبدأ نعيش مع المعنى ده بالتفصيل لأن إحنا مش بندوق بعض الدين جينا المقابر شايفين المقابر وحشة إزاي صعبة إزاي لا لا لا دي حياتنا لازم تيجي هنا مرة كل أسبوع لازم على الأقل مرة كل أسبوع تيجي هنا وتعيش هنا وتقعد ساعة أو ساعتين وتقعد تفكر هتعمل ايه وهتدخل المكان ده بايه النهارده احنا عشنا مع القبور يعني احنا نفسنا قلوبنا اتغيرت احنا نفسنا واحنا بنحاول نصور من المكان ده احنا نفسنا قلوبنا اتغيرت هنخرج غير لما دخلنا لما هنيجي هنا م- م- حاجات خطيره هتتفجر في قلوبنا النبي بكى هنا النبي عليه الصلاه والسلام جثى على ركبته هنا وبكى ال- ال- السلف بكوا هنا السلف جم هنا حياتهم اتقلبت دخلوا بوجه وخرجوا بوجه تاني هنا يا جماعة مكان بيحصل انقلاب في حياة اللي بيجيه وبيقف مع نفسه فيه اللي هيقف مع نفسه هنا حياته هتتغير اللي هتقف مع نفسها مع قضية الموت حياتها هتتغير وهدف أول دورة بنعملها في البرنامج بتاعنا أول دورة تربوية عملية إن شاء الله بإذن الله وأول معسكر على الأرض عملي اللي هو دورة ومعسكر حتى زرتم المقابر إن احنا نفوق ونستيقظ اللهم أيقظ قلوبنا يا رب أيقظ قلوبنا قبل أن نأتي إلى هنا اللهم أيقظ قلوبنا قبل أن ندفن اللهم أيقظ قلوبنا قبل أن تخرج أرواحنا من أجسادنا اللهم أيقظ قلوبنا ونحن لا نزال أحياء اللهم يا ربنا اعمر أيامنا بطاعتك اللهم يا ربنا لا تجعلنا من الغافلين يا رب يا رب إن أناسا غفلوا عن جلالك وغفلوا عن ذكرك ثم جاءوا هنا فيا حسرة فيا ندمهم فيا ألمهم اللهم ارحمنا وأيقظ قلوبنا قبل أن نأتي إلى هنا اللهم اللهم ارحمنا إذا دخلنا في هذه القبور اللهم ارحمنا إذا دفنا في هذه القبور اللهم كن لنا يوم ندفن في هذه القبور اللهم يا ربنا يوم ندفن في هذه القبور نجنا يا رب وارحمنا يا رب واعف عنا يا رب اللهم إنا جئنا إلى هنا كما أمرتنا وقلت حتى زرتم المقابر وجئنا نزورها يا رب وجئنا نزور المقابر ونتعظ ونذكرك ونذكر جلالك اللهم فثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأحيي ليلنا بقيام الليل وأحيي نهارنا بتلاوة القرآن والصيام والذكر وأحيي جوارحنا بالدعوة إليك يا رب أيقظنا يا رب أيقظنا قبل أن نأتي إلى هنا أيقظنا قبل أن نتحول إلى تراب أيقظنا قبل أن تأكل أجسادنا الدود أيقظنا قبل أن تتعفن الأكفان حول أجسامنا أيقظنا يا رب قبل أن نصبح ترابا وتطأنا الأقدام أيقظنا يا رب قبل الموت وارزقنا عند الموت شهادة ويا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يلا يا إخواني يلا نقوم ونفوق بقى يلا على سجادة الصلاة بتاعك يلا على المصحف يلا اتفق مع حد انكم تنزلوا وتزوروا المقابر يلا نبدأ يا إخواني يلا نحول ديننا العمل كفاية كلام كفاية جدل كفاية غفلة ربنا يفتح عليكم ربنا يفتح عليكم في دينكم ودنياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك